بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني النهاردة قصص القرآن وأسرة لها هدف هل أنتم أسرة لها هدف؟ معلش البداية كده على طول هل أسرتكم أسرة لها هدف؟ أنا عارف إن أنا بطلب حاجة صعبة وعارف في الآخر إن أنا هقعد أقول لازم كل أسرة يبقى لها هدف وعايزة تحققه ولازم تحط الهدف دون لكن أنا في الآخر اللي بقوله لو طلع 10% من أسر العالم العربي أسر لها هدف ده يبقى إنجاز عظيم ورائع لو طلعت 5000 أسرة لها هدف يبقى حاجة عظيمة وممتازة لو طلع أنا عارف إن أنا بتكلم على حاجة صعبة لكن لو زوج وزوجة أب وأم اتفقوا على الهدف والولاد اتفقوا معاهم على الهدف ده ياه هي القصة النهاردة بتتكلم عن كده ويا سلام بقى لو الهدف ده فيه إرضاء لربنا ونيتنا قوية لربنا في الهدف ده ده ربنا يبارك ويفتح ويسعد ويمتد الهدف ويتحقق وتشوف آفاق لا نهائية دي قصة النهاردة بس قبل ما احكي وانا بتكلم عن مين واحكي القصة كل حد بيسمعني دلوقتي في الاخر اسر قاعده بتسمعني ممكن شاب وفتاه هو له اب وام وممكن اخوات وممكن زوج وزوجه وممكن شباب مخطوبين وممكن بنات بتسمعني لسه ما اتجوزتش هتكوني اسره لها هدف وممكن شاب خلاص داخل على موضوع جواز وبيدور على عروسه هتكون اسره لها هدف هل انتم اسره لها هدف عمركم شفتوا انا هتقول لي يا عم انت جاي تكلمنا في اداريات واحنا في في رمضان وفي العشر الاواخر دي ده كلام اداره يا عم احنا عندنا في الاسلام حاجه اسمها نيه نيه يعني هدف اداره ايه؟ ده انا بكلمك في صميم الاسلام، في في الاسلام كلمه اسمها نيه، انما الاعمال بالنيات، يعني اللي هيبدا حاجه يبتديها بنيه، طب اللي فاتحين بيت دول بقى لهم 10 سنين ايه نيتهم؟ انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الموضوع فيه برضه تاسيس بيوت وكده، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها عايز يتجوز فهجرته الى ما هاجر اليه، حلال وعظيم وما شاء الله بالعكس انك تتجوز دي حاجه من الاسلام، لكن فرق كبير بين واحد وواحدة بيتفقوا على هدف لبيت واتنين اتجوزوا وخلاص أسرة لها هدف لو 10% أنا أنا أنا أنا أنا واقعي أنا مش مش بقول يعني أنا في حلقات تانية بقول يا جماعة كلنا لازم نعمل كده أنا واقعي في الحلقة دي أنا بقول لك 10% بقول لك 5000 أسرة بلاش 10% 5000 أسرة ليهم هدف وعارفين هم عايزين يعملوا إيه أنا عايزك تتخيل كده واحد راح لقى ناس بتبني عمارة بيبنوا مهندسين وعمال وبيحطوا قال لهم انتوا بتعملوا ايه هتطلعوا ايه قالوا والله احنا مش عارفين بالظبط احنا ان شاء الله هنشتغل واكيد اكيد هتطلع حاجه حلوه ما هو ده اللي ما هو ده اللي انت عامله انت بتضحك عليا هو ده هو ده بالظبط اللي انت عامله طب اديك مثل تاني ناس ركبوا طياره وطالعين بالطياره وواحد منهم قام رايح للكابتن لقائد الطياره قال له يا كابتن هو احنا رايحين فين قال له والله احنا متوكلين على الله وان شاء الله ربنا هيكرمنا نشوف الطيارات الهوائيه رايحه فين ونشوف كده احسن ريح تودينا على احسن حته في اسرع وقت تخيل ابن بيسال ابوه يا بابا احنا رايحين فين يعني هل انتم اسره لها هدف يا اخي ده موضوع مش صعب ورقه وقلم وانت ومراتك قولي ها ايه رايك عايزين نحقق ايه عايزين نحقق ايه ايه هدفنا عايزين نعمل ايه في الخمس سنين اللي جايه ويكبر الهدف ونعدله ونصلح فيه اه هو دوت وخلي بالك انت اكتر واحد كسبان والستات بالذات انت اكتر واحده كسبانه لو اتعمل هدف يا جماعه البيوت بتبرد والعلاقات بتفتر والحب والسخونيه بتاعت الخطوبه وكتب الكتاب الدنيا بتبرد الهدف ده عامل زي المغناطيس عمرك شفت مغناطيس لما تيجي دبابيس وتقوم متجمعه عليه وماسكه فيه الهدف ده بيعمل كده في الاسره بقينا ماسكين في حاجه انا ومراتي واولادي عندنا حاجه عايزين نحققها مع بعض ازاي نبرد مش ممكن هنبرد قصه اليوم قصه اسره لها هدف ال عمران قصه ال عمران اسره لها هدف وهدفهم ايه بيت المقدس فلسطين مش هنسيبها لا لا لا لا لا, لا. ما تضيعش ابدا ما تضيعش ومين اكتر واحد متحرك في الاسره على الهدف الجده جده مين جده عيسى زوجة عمران اسمها ايه اسمها حنة بس مش مهم اسمها والقرآن مركز على اسمها ركز على صفاتها امرأة عمران يعني ما رضيش يقول لك اسمها ايه عشان ما تلتفتش وتعيش مع الاسم لا قال لك صفاتها عشان تعيش كل زوجة ان دي اشارة لكل زوجة ليكي دور في تحديد الهدف طب وافرض حد في الاسرة مش راضي على على على هذا الهدف اللي باقيين يكملوا ابويا وامي مش هنا خالص انا واخواتي اسرة لها هدف آه، جوزي مش راضي انا واولادي اسرة لها هدف آه، مراتي وولادي مش راضيين الا بنت واحده انا وبنتي اسره لها هدف وبعد شويه المغناطيس هيجمع الباقيين يعني فكر بس في الفكره دي وشوف لو بنيه لله شوف البركه اللي هتحصل ايه الموضوع آل عمران تعمل الاول تيجي نعمل تعريف بالعيله آل عمران اسره جذورها عميقه في التاريخ اسره عريقه عريقه عريقه آل عمران دول الأب اسمه عمران و- وزوجته حنة دي أو آه، زوجة عمران آه، مخلفين بنت البنت دي اتجوزت واحد اسمه زكريا بقى نبي بعد كده سيدنا زكريا البنت وزكريا ما خلفوش فضلوا سنين طويلة ما بيخلفوش ال- الأم آه، تمنت أمنية لها علاقة بالهدف بتاعها إنها تخلف تاني ولد ما جاش ولد جت بنت اللي هي السيدة مريم ثم مريم جه عيسى عليه السلام دي شجرة العيلة شايف شجرة العيلة عاملة ازاي بس الأسرة لها جذور أصل عمران ومراته من ذرية داود عليه السلام داود وسليمان يا عشان كده في القرآن الآية بتقول ذرية بعضها من بعض اه أنا عايز أقف عند دي ذرية بعضها من بعض عايز اقول حاجات كتيره قوي في كلمه ذريه بعضها من بعض العائلات الاصيله عايز اكلم العائلات الاصيله يا شباب لو عيلتكم عيله حلوه ما تبوظش الذريه اللي بعضها من بعض ما تقطعش الخط بفساد او بعقوق او بانصراف عن سكه العيله يا اولاد العائلات الاصيله العيله دي تفتخر ان ربنا بيقول عليها ذريه بعضهم يا سلام، شايفين العيله كلهم طالعين زي بعضهم من الاجداد من داوود لسليمان لعمران لعيسى ذرية كلها خير وصلاح أول نصيحة يا شباب ما تضيعوش الحكاية دي لو أبوك راجل محترم ما تبوظش سكة أبوك عشان يفضل الخير ممتد لأجدادكم لو- ل- لأحفادكم و- و- و- و- و- ويا بنات لو أبوكي راجل عظيم ومحترم بلاش بلاش تكسري سكة أبوكي بلاش بلاش علاقة حرام بلاش جواز عرفي بلاش بلاش تبوظي الجمال ده بلاش تبوظي السكه الحلوه دي ذريه بعضها من بعض نفهم منها كده اه نفهم منها كده نفهم منها ايه كمان لما تيجي تتجوزي بصي على عيله جوزك ولما تيجي تتجوز بص على عيله البنت اللي عايز تخطبها ليه دور على العيله الكويسه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك تخيروا لنططكم فان العرق دساس شوف ذو- شوف الذريه شوف العيله بص على ابوها وامها بص على جدها بص على عمامها بص على خالها و- وانت كمان بصي وهنا خطوره الصحوبيه ايه خطوره الصحوبيه الولد اللي بيصاحب بنت حتى لو هيتجوزوا وناويين يتجوزوا بعد كده حتى حتى لو هيتجوزوا بعد كده كل واحد فيهم ما بيفكرش في العيله هو ما اصلا مصاحبها هو ما يعرف ولا يهمه يعرف ابوها وامها ولا هي تهمها كل واحد فيهم بيبص على التاني وبس مش واخدين بالهم والكلمه دي مهمه قوي يا جماعه ده مش واحد بيتجوز واحده دي عيله بتتجوز عيله دول عيلتين بيتجوزوا بعض بيناسبوا بعض بيصهروا بعض كان كاني عايز اقول لك ايه آه، كان الاشاره دي بص للعيله دول عيله عريقه عيله عريقه وعظيمه عيله آه، آه، عمران ومراته وبعدين مش كده وبس دول العيله مذكورين في القران والسوره متسميه باسمهم ده كل ده عشان كان عندهم هدف خلي بالك هتشوف دلوقتي الم- السر كله اسره لها هدف نيه أم عندها نية هيحصل منها أشياء غير عادية وتتسمى الصورة سورة آل عمران تتسمى الصورة سورة آل عمران على فكرة آل عمران ما كانوش أغنياء ما هياش أسرة غنية هي أسرة بسيطة مش بالفلوس ياما أسر غنية وملهاش قيمة في التاريخ وياما ناس بسيطة عند ربنا غالية قوي وثابت في التاريخ ألا ياسر عمار وسمية و- وياسر معاهم كام كانوا عبيد فقراء وماتوا ازاي وماتوا معاهم كام ولا حاجة لكن قيمتهم ايه عند ربنا صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة يا ناس آه، قيمة ال- آه، قيمة العيلة مش ب- مش بفلوسها بأصالتها بأخلاقها بقيمها مش مهم رصيد البنك المهم رصيدك عند ربنا شكله ايه قال عمران رصيدهم عند ربنا ان تاني سورة في القرآن متسمية باسم العيلة وبص كده على سورة آل عمران هي الآية بتبتدي ازاي إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين آه، فردين وعيلتين واخدين بالكم طب ليه ما قالش إن الله اصطفى آل آدم وآل نوح زي ما قال آل عمران و- وآل إبراهيم لا أصل آل إبراهيم وآل عمران الولاد كلهم فضلوا ملتزمين متدينين زي على سكة أبوهم آل إبراهيم إسحاق ويعقوب وإسماعيل وقال آه، وقال عمران آه، مريم وزكريا ويحيى وعيسى اه طب ما الادم ونوح ايه لا آه، نوح ابنه ابنه عصاه وادم ابنه عصاه عرفتوا دي من شويه كنت بقول لكم يا شباب ما تبوظش سكه العيله عشان تفضل العيله غاليه على ربنا فاتذكر ادم ونوح لوحدهم مش كعيله ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وآل عمران على العالمين آل عمران ربنا اصطفاها على العالمين أصل الست دي زوجة عمران يا ساعات نية أم تغير وجه العالم نية أم تغير الدنيا فاصطفاهم ربنا على العالمين خلي بالك من حاجة إيه، ال- القصة دي نزلت في في سو- سورة آل عمران اتسمت باسم آل عمران مع ان هي نزلت بعد غزوة بدر وقبل غزوة احد واثناء غزوة احد وبعد غزوة احد يعني يعني سورة آل عمران نزلت بعد غزوة بدر اثناء احد بعد احد وجه في وسطها ان الله اصطفى ادم ونوحا ايه العلاقة؟ اصل الق- سورة آل عمران وهي بتتكلم عن احد في صحابة في وسط غزوة احد الهدف اتغير كانوا طالعين لله فلما جت الغنائم الدنيا فربنا سمى الصورة باسم عيلة ما غيرتش ثابتة الست حطت نية وعاشت عليها وكملت ببركة نيتها دي العيلة كلها فاتسمت الصورة بصورة آل عمران يا ناس اوعوا اثبتوا اثبتوا زي الست دي يا اثبتوا زي العيله دي آل عمران كده غاليه خلي بالك برضو سوره آل عمران نزلت في وقت تاني مهم قوي تعرف بيه قيمه العيله دي وتعرف بيه حلاوه القران نزلت امتى سوره آل عمران نزلت سوره آل عمران لما بدا وفود النصارى تاتي تقعد مع النبي ويعملوا مناقشه حوالين عيسى ابن مريم فبدأ يجي وفد نصارى نجران ويقابل النبي ويشوف عظمة النبي صلى الله عليه وسلم أسكنهم فين؟ أسكنهم المسجد سكنهم فين ما عملهمش خيام بره سكنهم ال- ال- المسجد و- وألف قلوبهم و و و فنزلت الصورة وهم موجودين صورة اسمها إيه؟ آل عمران صورة واسم عيلة من العائلات الصالحة اللي هم بيحبوها ويفتخروا بيها تأليفا لقلوبهم وبدءا لفتح حوار في منطقة مشتركة من التعايش بينه وبينهم شوف سبحان الله شوف ترتيب القرآن العجيب هو هيتناقش مع دول وهم جايين يتكلموا معاه طب ايه المنطقة المشتركة بيننا وبينكم شوف طريقة على فكرة دي طريقة تفكير يا جماعة يعني خدوا من القرآن من الحتة دي ازاي تفكر اي حد هتقعد معاه في الدنيا ايه المنطقة المشتركة طب هم مسيحيين وهو النبي صلى الله عليه وسلم ايه المنطقة المشتركة العيلة دي مشتركة بيننا وبينكم العيلة دي مشتركة وتسمت الصورة آل عمران وأنا عايزك تتخيل وفد نصارى نجران لما يجوا ويلاقوا إن الصورة اسمها صورة آل عمران وإن الآية فيها بتقول إن الله اصطفى آل عمران على العالمين وقعها إيه على وفد نصارى نجران شوفوا ال... أنا أيام دعوة للتعاويش كنا بنقول إيه كنا بنقول ابحث دائما وانت بتتعامل مع اي بني ادم على المنطقه المشتركه بينك وبينه دي دايرته ودي دايرتك فين المنطقه المشتركه اللي بينك وبينه اللي تخليكم انتوا الاثنين تتفاهموا مع بعض هو ده اللي حصل في قصه ال عمران وعشان كده نزلت في سوره ال عمران قل يا اهل الكتاب تعالوا ها تعالوا للمنطقه المشتركه تعالوا الى ايه تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله الهنا واحد فاهمين ال اه ان الله اصطفى انا كل ما بسمع كلمه اصطفى دي بيحصل لي حاجه جوايا يا ترى يا ترى احنا ممكن نصطفى مش زيهم بس على قد زماننا اصل انت عارف يعني ايه اصطفى تعالى انت اللي جنبه لا انت تعالى اللي هناك دي لا اللي جنبها تعالي هي دي, دي لا تعالي انت آه، زي ما قال لي موسى وانا اخترتك زي ما زي ما قال لمريم ان الله اصطفاكي وطهرك واصطفاكي اصطفائين اصطفائين بينهم يعني منازل ودرجات انت بتشتاق لكلمه انا يا رب طب ما هي الايام دي بتاعت كده شب كده وارفع طولك انا يا رب اعتقني انا يا رب انا اختارني اختارني اختارني السنه دي في رمضان عشان بعد رمضان ابقى شغال عندك واصلح في ارضك و... و... و... ان الله اصطفى الواحد لما بيقف عند كلمة اصطفى يحس ب... بعزة طيب عرفنا شجرة العيلة وليه اتسمت سورة آل عمران باسم مريم خلي بالك آل عمران ذكر في القرآن في حتتين في سورة آل عمران وفي سورة مريم بس في سورة آل عمران بداية العيلة أم مريم وفي سورة مريم آخر العيلة عيسى عليه السلام وال... وكأن من البداية للنهاية موجود هناك ركزت على الجد والجدة وهنا ركزت على الحفيد والأم مريم وعيسى كأني عايز أقول لك إيه عايز أقول لك دي أسرة ممتدة بنية الست دي صدق الأسرة دي ممتدة ليوم القيامة مش عيسى هينزل في آخر الزمان تصدق ان كل ده بسبب بركة هدف الأم تعال نروح بقى للأم الأم مين؟ أم مريم زوجة عمران ايه الوضع وايه الهدف اللي حطيته وايه الحكاية الست دي عايشة في فلسطين فلسطين بعد داوود وسليمان أجدادها دخل الرومان ودخل الرومان بعقيدة آه وثنية وتعددت الآلهة وبقى في آلهة كتير إله الجمال وإله الحب وإله والإمبراطور إله و و و و و, و. واضطهدوا أي حد يرفض العقيدة بتاعتهم وتعدد الآلهة وفتن الناس وفسدوا ومش كده وبس أكرهوا الناس على دينهم لدرجة إن هم عملوا آه، ساحة كبيرة لأي حد يرفض الدين بتاعهم يلقى للأسود والنمور تأكله حيا في هذه الساحة والساحة موجودة إلى الآن زي ما هي كانت معمولة في روما وينقل إليها أي حد يغير يرفض عقيدتهم آه، قصة إكراه الدين يعني كانوا بيكرهوا الناس على دينهم إيه ده؟ كانوا بيكرهوا الناس على دينهم وبعدين إحنا متهمين النهاردة يا مسلمين إن إحنا ديننا بيكره الناس في حين إن مش إحنا اللي عملنا كده ولا إحنا اللي ابتدينا كده مش إحنا اللي ابتدينا الحكاية دي ده الرومان اللي ابتدوا الحكاية دي قصة إن الدولة تكره المواطنين على دينها دي مش من عندنا دي جايه من عند الرومان تلبسنا إحنا دلوقتي ده ديننا هو الوحيد اللي قال لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين وهو الوحيد اللي سطر ال- العبارة العظيمة دي واحد المستشرقين قال كده قال يا ريت أوروبا كانت عرفت الجملة دي بدل الحروب الطاحنة اللي حصلت جواها بسبب الدين لا إكراه في الدين هو احنا ليه دلوقتي بندافع عن نفسنا ونقول لا ده احنا ما بنكرهش ده مش احنا اللي عملنا الموضوع الرومان اللي عملوا الموضوع وعملوه قبل المسيحية وبعد المسيحية الست شايفة الوضع كده ايه الوضع زي ما بقول لكم اكراه في الدين العقيدة بتتغير الناس بتفقد دينها ال- آلهة وفي نفس الوقت مش كده وبس ده في ظلم شديد على أهل فلسطين ضرائب شديدة مش عارفين يعيشوا مش عارفين بعنصرية م- مش عارفين مش عارفين يستقروا مش عارفين يعيشوا طب وعموم المؤمنين عاملين ايه؟ ساكتين في مؤمنين طبعا بس ساكتين هتعملي ايه يا ست؟ انا مش مخلفه الا بنت واحده اتجوزت زكريا وكبرت اذا كان جوز بنتي عجز مش سيدنا زكريا بيقول قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبه طب ما بالكم بقى الام سنها كام يعني إذا كان زكريا اللي هي حناته كده طب هي عاملة إيه هبت في قلبها نية أنا عايز أخلف هي مش مش محرومة من العيال هي عندها بنت وبعدين دي هي كبرت قوي لا لا لا لا لا، أنا مش هسكت على الوضع ده لازم جيل جديد لازم يجي جيل جديد يعمل حاجة لفلسطين أنا عايز أخلف يا ستات الحلقة دي ليكم أنا لازم يطلع من بطني اللي يصلح الحال أنا لازم يطلع من بطني اللي يعمل حاجة للم... لل... للأمة دي والنية كبرت في قلب الست وبدأت تتكلم مع جوزها عمران عمران ده مين؟ عمران ده من علماء بيت المقدس المتميزين الكبار بس راجل كبير في السن تيجي نحط هدف أنا عايز أخلف يا ست انت بتقولي ايه تخلفي انت مش شايفه سننا كام ما ينفعش اذا كان بنتك وجوز بنتك مش عارفين يخلفوا وكبروا وخلاص احنا بنحمل حق احنا بنعمل خير احنا لازم نمتد من اجل ان الرساله تفضل موجوده وعشان تصدق ان هي دي فكرتها حتى زكريا كان بيقول كده قال ربي هب لي من لدنك وليا يرثني مش ورث فلوس ورجعوا للتفاسير يرثني ويرث من ال يعقوب يرث النبوه ويرث الرساله واجعله ربي رضيه واني خفت الموالى من ورائي بني اسرائيل بيبوظوا وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا عندهم نفس المشكلة العيلتين بس هي الست هي أول واحدة حركت الموضوع أنت فين من زوجة عمران يا ستات يا اللي كل قضيتك أديني باكل وبشرب وخلفت العيال وخلاص مين عايزة تطلع ابنها صلاح الدين مين عايزة تطلع بنتها زي مريم مين مين يا ستات انت ولذلك القصة اسمها آل عمران لكن لما تقرا إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني ع- عمران مش موجود في الصورة يعني عمران رغم دي العيلة فين عمران في القصة التركيز على الست انت اللي تقدري تبدأي خطوة البداية عندك انت انت اللي هتحركي الموضوع يا ستات انا برجوكوا في الحلقة دي لو بتحبي الاسلام لو بتحبي رسول الله بالله عليكي عيشي الهدف وانا بقول لك الهدف ده الولد ده والبنت دي اللي هم اولادك هيطلعوا يعزوا الاسلام والمسلمين ربي بقى بس خلي بالك الصوره اسمها صوره ال عمران اوعي تكوني ماشيه وبعد شويه تنسي مش كنا بنقول هم رمز الثبات على الفكره حطينا هدف وهنعيش ليه ونموت عليه هي دي القصة عشان كده اتسمت آل عمران بتكلم الأسر وبتكلم الستات وبتكلم كل واحد اثبت على مبدأك وبتكلم عيش ورسالة ياه. إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني الأول دعت يا رب يا رب عايز أخلف وإذا بالمفاجأة احنا من كام حلقة كنا بنقول الله يستجيب الدعاء وإذا بمفاجأة عجيبة يستجاب الدعاء دي كبرت قوي مفيش مفيش هو هو مين بيده الامر هو مين اللي بايده يعني ملكوت السماوات والارض الله سبحانه وتعالى طب ما تروح له ما تدعي دعت فاذا بجنين يتحرك فاحشاها تخيل انا عايزك تتخيل المفاجاه وعايزك تتخيل معقوله ان هي بتعمل كده ده انا نويت بس وبعدين شوف قامت قايله ايه رب اني نظرت لك ما في بطني انت مش مش استجبت دعائي وخلفت اللي في بطني ده عشانك الناس عاده بتنظر للدنيا يعني اي حد بيقدم نذر او بينظر لربنا بينظر عشان ايه علشان تيجي له حاجه في الدنيا يا رب لو جب... لو الشغله دي رسيت عليا نظرت لك كذا يا رب لو ال... لو الواد نجح في الثانويه العامه نظرت لك كذا والشباب يا رب لو جس... لو جوزتني فلانه نظرت لك كذا عمرنا ما شفنا نذر للدين يا رب لو الولد ده جه حياته كلها عشانك وانا اصلا هي مش طالبه لي هي مش عايزاه هي عايزاه لربنا ولذلك لما جت بنت هي في الاول انا كنت عايزه ولد مش عشاني انا كنت عايزه ولد عشان الرساله في ايه هو ما تقبلش مني ولا ايه هي قضيتها القبول قضيتها صاحبة رسالة والرسالة دخلت دخلت في خلايا جسمها وسيطرت على روحها أنا صاحبة رسالة أنا هساعد إنه يطلع جيل عشان المسجد الأقصى هيحصل ايه ونذرها هيحصل فيه ايه وربنا وقبوله لو نيتك صادقه هيعمل معاكي ايه وينمي لك نيتك ازاي ويحققها لك ازاي آه امرأة عمران أسرة لها هدف فكانت النتيجة ان ربنا بارك في الهدف ده ليستمر امتداد الأسرة ديا ببركة نية الست ديا لغاية يوم القيامة لما ينزل المسيح عيسى بن- ببركة ايه ياه يعني انت ممكن ربنا بس كل واحد بقى نيته على قدر قوة النية وصدقها صحيح والله رب عمل صغير تكبره النية ورب عمل كبير تصغره النية واحد بيعمل حاجة كبيرة قوي أصلا حاجة كبيرة لله من غير نية فتصغر تصغر تصغر واحد بيعمل حاجة صغيرة في السنين ربنا قوي قوي قوي فربنا يكبرها له ويكبرها له ويكبرها له ويجي بعد عشر سنين هو هو كان بس بيبتدي بيتكلم مع ثلاث أربع أولاد إن هم يكونوا كويسين وإن هم يقربوا من ربنا دي كل قضيته ونيته جامدة قوي قوي قوي قوي بعد عشر سنين يبقى بيكلم ملايين الست عندها كده عندها نية مالية خلاياها عايزة أعمل حاجة جربوا يا جماعة انوي إيه؟ حط كده غيرة وحرقة في قلبك على على على بلدك على على على دينك على أمتك وجرب ربنا هيبارك ازاي وهيطلع منك خير ويخلي الملايين يسمعوك زي نية إبراهيم يا إبراهيم أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يا رب وأن يبلغ صوتي ولا الصحراء عليك الآذان وعلينا البلاغ فيستجمع نيته أيها الناس إن الله يأمركم أن تحجوا تخيل فجينا احنا النهارده نقول لبيك اللهم لبيك حد يصدق ان النية وان كلمة الصحراء يوصل صوتها ليك النهارده اهي بقى نية الست دي عيسى ينزل في اخر الزمان فيقيم الحق رضيت بالله يا رب ربك سبحانه وتعالى انوي يا جماعه يا ستات يا حوامل انوي اللي في بطني ده رب اني نظرت له يا امهات يا اللي عندكم رضع احنا النهارده واحنا مع جمهورنا كانوا كنا بنحتفل بعقيقه آه، سجا بنت من بناتنا هنا اتولدت هنا فاحساسك ان البنت دي ها بص الست هتقول ايه بقى؟ قالت رب اني نظرت لك ما في بطني محررا حط تحت محررة عشر خطوط يعني ايه محررة؟ ليك انت لوحدك بس مفيش شريك حر ليك لوحدك لن يكون لا ليا ولا الدنيا ولا ان انا انبسط بيه ولا ان انا اقول عندي ولاد كذا ولا عزوه ليك انت لوحدك محرره خلي بالكوا اشمعنى استخدمت كلمه محرره ما هو لما الحاجه تبقى لوح- لربنا لوحده هي دي قمه الحريه طول ما انت اسير لحاجه انت مش حر فكر فيها كده ليه استخدمت كلمه محرره ايه تعريف الحريه طول ما انت اسير حاجه اسير سيجاره انت مش حر اسير المراه انت مش حر اسير المنصب الكرسي انت اسير الكرسي مش حر اسير الشهره مش حر انت اسير ايه لا يا عم انا مش اسير حاجه انا انا عبد ربنا انت في قمه الحريه لان مفيش حاجه في الارض اسراك ده, ده, ده على فكره فكر في الحريه بالمعنى ده الحر اللي مفيش حاجه مسيطره عليه الا ربه سبحانه وتعالى انا حر انا ق- قوي جدا مش اسير ده عشان كده استخدمت هي كلمه محررا لن يكون اسير لحاجه من الدنيا انا هربيه على كده يا سلام لو نيتك بقت كده في ولادك يبقى كل آه كل عياط وهم بيعيطوا و- و- ووقوا وهم بيوقوا في ميزان حسناتك وكل غسيل وكل آه، وكل ايه وكل تعليم وكل رياضه هيتعلمها ما احنا عايزين نطلع واحد شامل ناجح يعرف ينجح في الدنيا وكل رياضه هيلعبها وكل وكل فلوس هتحطيها وكل حنان هتديه وكل وكل وكل وكل في ميزان حسناتك تخيلي يتحول حياة الولد ده إلى كنوز حسنات في ميزانك يا ستات عندك فرصة ذهبية لجنة الفردوس والدرجات عليا في الجنة انوي في كل حاجة من ولادك لله قالت رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فتقبلها ربها بقبول حسن اه شوف ال ها شوف بعديها بكده ربنا تقبلها و- و- و- وكأن انك انت السميع العليم فورا ف فلما وضعتها ها حملت والست كبيره في السن والحمد لله عماله تدعي يا رب تقبلها يا رب وكل دماغها في في ولد هي هي قضيتها اصلا راجل جيل جديد ينصر الحق ما ينفعش بنت بنت هتعمل ايه فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى الله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى انا عايزاه ذكر يا رب خلي بالك هنا في معنى خطير جدا كان ربنا هيقول لنا بعد شويه مين قال لكم ان اللي هينصر ويعز الذكور فقط دي مريم دي هتكون سيدة نساء العالمين وهتدل على صفة الله الخالق بالمعجزة اللي حصلت لها وهتجيب عيسى من مريم اللي هيعمل وهيعمل وهينقل وضع وهيكون نتيجة في إمام روما بعد كده بس بعد ما يموت ب 300 سنة عشان ربنا له قوانين في كونه بس بسبب دعوتك ونيتك ونذرك هيمتد هيمتد هيمتد ويشتغل. فهي أول ما شافتها بنت خافت يكون ربنا ما تقبلهاش. بس الحقيقة هي مصرة شوف الثبات اللي عندها واني سميتها مريم خلي بالك مريم ده دليل انها مصره على نيتها لان مريم يعني ايه العابده او خادمه العباد فهي رايحه في سكتها مصره مع طلعت بنت بس برضه انا مصره ان انا على الاقل من ذريتها ولذلك قامت قايله واني اعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم طب يا رب لو ما جاتش لو ما كانش هي طب ذريتها آه، آه، احنا دايما الامهات بتدعي اولادها ربنا يصرف عنك ال- الحساد ربنا يصرف عنك ولاد الحرام لكن هي اول دعوه والولد لسه لسه مولود ربنا يصرف عنك الشيطان واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم النبي له حديث جميل جدا بيقول لك ما من مولود يولد الا ويبكي الا ويمسه الشيطان وذلك عشان كده بكاء الاطفال اول ما يتولد الا مريم وعيسى طب ليه يا رسول الله اصل امهم دعت واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فربنا استجاب دعوتها القصة قد كده يا رب بتستجيب الدعاء لما يكون واحد نيته خالصة ليك الست كانت بص كام حاجة كبيرة في السن مستحيل تخلف خلفت ال- الست قالت ما يمسهوش الشيطان مريم وعيسى لا يمسهم الشيطان الستة تمنت ان ابنها يصلح ال- الوضع ويصلح وضع الايمان في الارض فطلع عيسى وصلح وضع الايمان في الارض ومكمل كمان ليوم القيامة ايه ده يا ستات عندك الاحساس ده بص الايات تاني رب اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا عايز عايز تلاحظوا معايا حاجة واخدين بالكم الست بتتعامل مع ربنا ازاي؟ هي بتكلم ربنا على طول في حاجة يا جماعة اسمها الدعاء في حاجه اسمها المناجاه تكلم ربنا تبقى سايق عربيتك وبتكلم ربنا انت راضي عني انا ماليش غيرك ما تسيبنيش انا يا رب ده انا اتولدت غلبان وابويا وتحكي ما كانش معانا فلوس وانت يا رب اللي عملتنا يا رب زي ما كرمتنا في اللي فات اكرمنا في اللي جاي واخدين بالكم الست بتتكلم ازاي؟ يا رب انا نظرت لك اللي في بطني يا رب. ده ليك يا رب. فلما وضعتها يا رب ده طلعت بنت ولسه مستمره يعني الحاجات دي بينها فواصل هي واخد- يبدو انها واخده على الحكايه دي وبعدين لما طلعت بنت يا رب انا هسميها مريم. وانا يا رب بعيدها بيك من الشيطان. انت تعرف تبقى مع ربنا بينكم العلاقه دي؟ يعني كل شوية كده ت- تبقى على طول بتكلم ربنا و- وبينك الحوار ده مرة تبقى سايق عربيتك ولا ماشي في الشارع كل الناس زعلانة منك يا رب ابويا زعلان وامي زعلانة ومراتي زعلانة كل الناس زعلانة مني يا رب انت زعلان مني لو انت راضي خلاص هتحس بحلاوة في قلبك عمرك ما دقتها في حياتك تحس ان ان باسم الله الحنان هتحس ساعتها باسم الله الودود يا جماعة عيسى ومريم ندر أم ونية أم ودعاء أم وهدف أسرة ده عيسى ابن مريم ودي مريم احنا خدنا قبل كده قصة مريم ولذلك أنا مش هكمل في ال- في قصة في قصة لأن هي انتهت قصتها عند هنا لتبدأ قصة مريم بس هي بختها خلي بالكم هي كانت زعلانة إن دعوتها لم تستجاب في حين دعوتها استجيبت مش كده مش جه عيسى بعد كده بس مش لازم على طول آه، حادثه لينا ح- وحته لينا نتعلمها هتستجاب هتستجاب انسى دعوتك مجابه مجابه بس ربنا له قوانين في ارضه وكل حاجه ولها وقت وزمن عيسى لسه ما جاش زمن التغيير لسه ما جاش لكن في تمهيد ودعوتك ما راحتش التغيير في الأرض ونهضة الأمم وإحياء الأمم بياخد وقت عيسى زمنه مش دلوقتي لسه الجيل دون مش الجيل اللي يستحق النصر الجيل اللي بعده هل بقى بخطأ الجيل دون قد يكون ما اشتغلوش ونايمين قد يكون اشتغلوا بس لسه الم- ال- ال- الامر بياخد نضج زي الزرعه اللي بتكبر قد يكون طب احنا يا ترى جيلنا جيل عزة جيل نهضة طب احنا بنشتغل طب احنا فينا اللي عنده نية زي نية الست دي ومحروق على الأمة والإسلام أب وأم يحطوا هدف زي ده موسى ربنا قال له اجعلوا بيوتكم قبلة خلوا بيوتكم قبلة للمؤمنين ويبقى ده هدف ال- الأسر ها المؤمنين يتجمعوا في بيوتكم يلاقوا نور في البيوت يتجمعوا على طاعة ربنا وعلى الإنتاج وعلى التنمية و و و اجعلوا بيوتكم قبلة أنت بيتك إيه؟ إيه؟ فالست دعت لكن لسه بس دعوتك مش هتروح فتقبلها ربها عشان نيتك الحلوة بنتك هتبقى هي أم عيسى عليه السلام نية أم أنا عايز الستات بعد الحلقة دي الدم يجري في عروقها والعينين تتملي أمل وحماسة وتخش تقفل الحلقة وتخش تدعي ربنا وتنوي بس اوعي تغيري سورة آل عمران ما تغيريش النية وما تغيريش الهدف وانوي وهيحصل ان شاء الله وهيكون ان شاء الله وربنا يعز بيك الاسلام نية نية ام القصة نية ام قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم